الحمد لله وهب لي حب جمهوري وانا بدلت الشعور وخدمت جمهوري غنيت له فن ونغم ورضيت جمهوري يشهد على صدقي قولي اللي فات ومضى وبجتهد في الجيل في كلام مفيد ومضى وبفضل من ربنا كتب الألم ومضى حسن القبول والرضا وتقدير جمهوري العاصي لو تاب بقاله مناب في الجنة يخش من باب وريحة المسك فالجنة وعاصي والديه ملوش طريق في الجنة رضا الوالدين في الدنيا متاع ونعيم والعسر بعده فرج والشكر بعده نعيم والرحمة من ربنا فيها هلا ونعيم واللي بيكرم يتيم له قصر في الجنة ملعون ابو لهب واللي بيحمله همه خلى العقول الذكية في الخيال همه وجمال لخه كتير في الحمل ولا همه ملعون ابو الهم واللي بيحمله همه خلى العقول الذكية في الخيال هامه وجمال نخه كتير في الحمل ولا همه لو صدفك العشر هتلاقي اليسير قدام واللي زرعته النهاردة تحصده قدام خليك مع الله وانظر دائما قدام ده الهم هدام ولا يجيبش تمن همه يا حر حمل الزمان يصعب عليك شنو وفي الطريق الطويل راح يتعبك شنو انت اللي مسؤول طول العمر عن شنو البركة في الرزق بتخلي القليل زايد ارضى بقليلك يجيلك كل شيء زايد واسمع نصيحة الكبير تلقى الامان زايد وان كان معاك قرش فايض للزمن شيله ابويا فلاح بسيط لكن غني بالله ابويا فلاح بسيط لكن غني بالله انعام برزقه الحلال راضي وراء باله وعروا حبات طهرة على الجبين بلاه ربنا ابويا وقال لي ارفع لفوق قيمة لك وخلي التواضع تملي منتهى املك وان كنت عشمان تبلغ من الزمن املك اخلص في عملك يا ولدي واستعين بالله محبتك في الفؤاد لابنك تشيلها له محبتك في الفؤاد لابنك تشيلها له وتوفر اللقمة من بقك تشيلها له وتاكل المرة والحلوة تشيلها له خليك مع الله وتسلم إليه الأمر ولما تطوح أبوك ابنك يطيع الأمر تتعب في تربيته تؤمر يطيع الأمر وتحويشة العمر ربنا تشيلها له الغش ليه انتشر والغشاشين يقولوه وبيدعوا المعرفة وبجهلهم يقولوه في الكذب بيكسروا وطبع الحياة يقلوه الغش ليه انتشر والغشاشين يقولوه وبيدعوا المعرفة وبجهلهم يقولوه في الكذب بيكسروا وطبع الحياة يقلوه لا بيخشوا العيب ولا مرة بيخشوا ملام الصوت عالي ونشاز وصاحبه سابه ملام وزيه فيه ناس كتير بيهجسوا وملام وبيساووا كلام يا ريتهم يعرفوا يقولوه ده لسه بدري قوي على دول عيال لسه لسه بدري قوي على دول عيال لسه ياخدوا الكلام ويقولوه وبيجهلوه لسه والفن غالي وانتوا ما تعرفوه لسه بتبقوا خايبين قوي وبتعملوا شطار وتخشوا ملعب وفيه بتخسروا شوط طار الفن مش مهيصة ولا فهلوة شطار عاملين فيها كبار وانتم صغار لسه الكبر والمهيصة تلفوا مناخيركم ما بقاش فيكم دم ولا بتشم مناخيركم وتكلموا الناس من طراطيف مناخيركم هتاخدوا شهادة ايه ده انتوا لسه في الروضة وبدل من الورد جبتوا الشوف في الروضة ما دام افتريته ودخل الحقد في الروضة وقف في سودا هتيجي الارض مناخيركم اللي نسوني نسيتهم هفتكرهم ليه اللي نسوني نسيتهم هفتكرهم ليه عشان اقصون ودهم ولا اعوزهم ليه وما دام جفوني انا هسال عليهم ليه حبال وداد العشم من يمهم دابوا من كتر غزهم هدومهم على الجسد دابوا انا حاسبهم مدامهم على الاسى دابوا ومنش هقول للي عابوا انتوا عبتوا ليه في ناس حداها امل بس الاجل نسياه في ناس حداها امل بس الاجل نسياه وناس فاكره الحرام لكن الحلال نسياه وناس عايزه الجفا لكن الوداد نسياه اوعى تقول الزمن والوقت لاهينا وكلام مفيش فايده فيه لا هناك ولا هينا كتر الجشع والطمع والقرش لاهينا وفرض ربك علينا ناس كتير نسياه ايوه الله ينور عليك عيني عيني ام البنات مدرسه عن بيتها مسؤوله ان احسنت في الربايه تكون مسؤوله وتربي جيل محترم وعليه مسؤوله ام البنات مدرسة عن بيتها مسؤولة ان احسنت في الرباية تكون مسؤولة وتربي جيل محترم عليه مسؤولة اصل الرباية السليمة شيء ما يتعين برضو الحنان له اصول وحدود ما تتعين ولو اهمل الامر عن اهمال يتعين وعن التسيب جميع الاسرة مسؤولة اه الله ينور عيني عيني
محاسن الدين رضا الوالدين وطاعتهم وبوس ايديهم يومات الصبح وطاعتهم وتحمل الشكر بالاحسان وطاعتهم محاسن الدين رضا الوالدين وطاعتهم وبوس ايديهم يومات الصبح وطاعتهم وتحمل الشكر بالاحسان وطاعتهم اخفض جناحك لهم وابسط لهم يديك واطلب لهم مغفرة ربك كريم يديك واوعى تبخل عليهم في العطا يديك ربك هيرضيك برضاهم وطاعتهم الله الله الله ينور عليك تسلم يا عم حاج.
فيه ناس اشرار والاجرام قطعتهم طلعوا الشياطين والشياطين قطعتهم وبيظلموا الناس لكن فيه ناس قطعتهم مطرب
فيه ناس اشرار والاجرام قطعتهم طلعوا الشياطين والشياطين قطعتهم وبيظلموا الناس لكن فيه ناس قطعتهم اللي بغوا واعتدوا تاهت مراسيهم اللي بغوا واعتدوا تاهت مراسيهم غرقوا في بحر الغرور ملقوش مراسيهم دقوا بالهزيمة مرار ومرار مراسيهم سلط عليهم سيوف الحق قطعتهم سهل سهل والله العظيم
للحق سلطان طول عمره ملوش بديل للحق سلطان طول عمره ملوش بديل نعم
يصلح بين الناس والطرق السعادة بيدل يصلح بين الناس والطرق السعادة بديل والزور بهتان لصاحبه وغيره بيضل الزور بهتان لصاحبه وغيره بديل الزرع في الأرض ما يجيبش ثمر إن مات والقلب يزداد أسية في الحياة إن مات والراجل الحر ملهوش بديل إن مات والهلف لو مات يلاقي بعده ألف بديل يا عيني يا عيني يا عيني
قناعة النفس حلوة كلها بركة بتزيد مال التجارة كل يوم بركة والزرع يخضر وبيملى الغيطان بركة قناعة النفس حلوة كلها بركة بتزيد مال التجارة كل يوم بركة والزرع يخضر وبيملى الغيطان بركة سر السعادة عمل إخلاص وأمانة وقلب طيب يحب الخير وأمانة وبيت ملا الخير رزق حلال وأمانة وعمر بيت الخيانة ما تدخلوش بركة المجتمع مدرسة فيها علوم تنفع والكلمة لو طيبة وقريبة تنفع وإكفة النفس عند الاحتياج تنفع المجتمع مدرسة فيها علوم تنفع والكلمة لو طيبة وقريبة تنفع وإكفة النفس عند الاحتياج تنفع اخلص قوي في عمل طيب وكون مسؤول الصدق خليه ونس عندك وكون مسؤول واختار من الأصدقاء والأوفياء مسؤول لأن أهل الأصول في كل دي تنفع الخونة أنجاز املأ بالرصاص عينهم وخلي نظرك سليم يا مستقيم عنهم وارخي سطام نعمتك لا تقصفك عينهم الخونة انجاز املى بالرصاص عينهم وخلي نظرك سليم يا مستقيم عنهم وارخي سطام نعمتك لا تقصفك عينهم الحائدين دول ملهمش شعور حساس تملي في مشيهم هوجة بدون احساس القنع له ناس القنع له ناس وحدهم شرف وحساس واهل الطمع ناس ما يملاش التراب عندهم لو تسأل النبي بصهي ولا بيجيب لو تسأل النبي بصهي ولا بيجيب في بحر همه دوم يغطس ولا بيقب وتقوم الحقد متمزع ولا ابوه جيب دنيا الغرور غرته على سمعته قاضي ولو اصبته افترض عمره ما كان قاضي وبيبقى جاهل ويعمل في المجال قاضي وكلامه فاضي لا بيودي ولا بيجيب يا اللي انت مغرور وماشي في السكك منفوخ ومعرض الجلابيه والقدك منفوخ هواك نصب الشرك علشان تقع من فخك قال انت مغرور وماشي في السكك منفوخ ومعرض الجلابيه والقدك منفوخ هواك نصب الشرك علشان تقع منفوخ خاين ما عندك ضمير ابدا ولا ذمه الكبر قتلك ما خلالك ولا ذمه اقبل حساب يوم لا ينفع مال ولا ذمه هتبقى رمه وترقد في التراب منفوخ عاد الرجال بالطبع بيعادوه واللي يعد العلم في نظرها بيعدوه ولو وقع في خطر من البحر بيعدوه اللي يعاد الرجال بالطبع بيعادوه واللي يعد العلم في نظرها بيعدوه ولو وقع في خطر من البحر بيعدوه واللي يأمن الزمن يلقى الزمن غلاب النبل طماع وعليه الجشع غلاب ومن عاشر اهل الكرم يلقى الادب غلاب واللي رب الكلاب لو شبعوا بيعضوه البيت عاوز ست بيت تراعيه وتعمر البيت عاوز ست بيت تراعيه وتعمر في كل حال تستره وتعيش وتعمر والخير عايز ايادي تلم وتعمر لو ربة البيت حرة صحيح وأصيلة دايما تحافظ عليه بوعي وأصيلة تملاه سعادة بكل اوان واصيلة لكن الهميلة بتخرب فيه مطعمه يا عيني يا عيني يا حبيبي
الاسرة معرفش ليه دلوقتي انحلت وصبحوا زي الوحوش من ايه انحلت تعبوا حياتهم مفيش ولا عقدة انحلت الأسرة معرفش ليه دلوقتي انحلت وصبحوا زي الوحوش من الآب انحلت تعبوا حياتهم مفيش ولا عقدة انحلت الابن ما يسخرع أصبح ولد عايش الابن ما يسخرع أصبح ولد عايش والبنت متدلعة وفعلها عايب والأخ اسمك فخور إن شافه يوم عايب وبين القرايب حبال الود انحلت هذا اللي بيحصل والله كلامك حقيقي ابدا يا حاج يا عمري الفن
يا ويلك يوم الحشر يا مقضي حياتك كده يا ويلك يوم الحشر يا مقضي حياتك كده لا بتخاف من ربنا ولا يوم تبطل كده الحق تخفيه وبتظهر بداله كده الحق تخفيه وبتظهر بداله كده تملي قلقان ومن كلمة تروح مشرور الحسنة بتسيب طريقها وتستفيد من الشرور دايما تبيع ذمتك وبغدرها مشرور وتشهد الزور وعلى المصحف بتحلف كده يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الله يفتح عليك يا حاج
الكلب مهما عري عمره ما يبقى سبع ايوه ايوه ايوه لو شم ريحة عفن ميتة بقالها اسبوع يجري عليها شيء ديله ويعمل سبع ايوه الله الله يا عمري ده اللي بيحصل كلب مهما عيني عمره ما يبقى سبع كلب لو شم ريحة عفن ميتة بقالها سبع يجري عليها شيء ديله ويعمل سبع عليك
ان قلت له امشي بيهبهب وصوته وهج ولو حدفته بطوبة من قبالك هج الكلب اهو كلب طول عمره ومهما هاج لو لبش وهتاج عمره مش هيبقى سبع الله أبدا هيفضل خلى عارفين على طول بطيخة قرعة ما تندقش ملانا لب أبدا
وفنان خيبان لبه بالعصاية لب واحد
يشبه لمجنون في كلامه مفيش يلب يا عيني يا عيني بطيخة قرعة ما تندقش ملانا لب أيوه وفنان خيبان لبه بالعصاية لب جاهز يشبه لمجنون في كلامه مفيش يلب ما يسيبه من الفن أيوه الله ويبيعه بخمول وكسل كلامه مليان مياعة وابتذال وكسل آه وما دام ما عندوش نشاط كله مرض وكسل ما يروح يقشر بصل ولا يقزقز لب أيوه الله يا عظيم أنت يا حاج يا عميد الفن الشعبي تسلم علمهم كده علمهم روعهم روعهم الطيبين اللي ضيعوا المهنة
يا ابو حس مبحوح أيوه
امدغ في اللبانه وجر آه
وبطل الفن وابعد عن سمانه وجر يا عيني يا عيني وافتح لنفسك بقى نقره غويطه وجر آه
يا ابو حس مبحوح امدغ في اللبانه وجر وبطل الفن وابعد عن سمانه وجر وافتح لنفسك بقى نقرة غويطة وجورة اصل انت غاوي المنى تغني مفيش لا فن ولا صوت ولا معنى وكلمة مفيش ايوه وان كان ولا بد من المغنى وحظ مفيش أيوة.
شوف لك عريس اربطه في وسطك وشد وجر يا عيني يا عيني الله يفتح عليك يا حاج ايوه سمعهم من المدرسه الى معهد الفن الله يفتح عليك
في ناس يغنوا اه عجبهم طول طواقيهم يا عيني يا عيني وعرضوا الكم اطول من طواقيهم ايوه ومن العرق انهارت فتلة طواقيهم اه
في ناس يغنوا عجبهم طول طواقيهم اه وعرضوا الكم اطول من طواقيهم ومن العرق انهارت فتلة طواقيهم والله
بيشبعوا المستمع ليهم قلق وملل ويحلفوا كذب مالهمش ذمم وملل ايوه وبدل ما ياخدوا فلوس على هقصهم وملل هاتوا ألف خيبة أمل واملوا طوائيهم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني مصيبين مرحبين نفسهم كلهم يحلقون
بتفتري ليه على مراتك وست البيت بتفتري ليه على مراتك وست البيت قول له وقفت معاك في المحن سطرت عوار البيت وانت معاك الخلف صبيان ماليه البيت بطل بلا هرج كتر الجهل ما يفيدك واعمل حساب الزمن من قبل ما يفيدك ما دام اشتريت الندم الدفع ما يفيدك وبكره هيكون على ايدك خراب البيت راعي القلب جاهز يا عيني يا عيني يا عيني على النغم الله ينور لا ولا اشجع
جرى لها ايه القديمه ما شاء الله
تضرها ضر يا عيني يا عيني هلا لا هي وحشه ولا مهمله ابدا دي طيبه دره حفظت اصول عشرتك دارت معاك دره مصيبه
جرى لها ايه القديمه تضرها ضره ولا حاجه
لا هي وحشة ولا مهملة دي طيبة درة حفظت أصول عشرتك دارت معاك دورة مش عيب عليك يا راضي تفتح لغرضك باب وتعيش في وهم وخداع وتسد على الخير باب وشريكة العمر لم تلقى لفرجها باب تشبعها أسوأ وعذاب وتجيب لها ضره كتر النفاق كره الانسان في حياته الله العظيم بالله
كتر النفاق كره الانسان في حياته بيمشي ويدب عشق الكذب في حياته للخلق بيضر زي الجهد في حياته كتر النفاق كره الانسان في حياته بيمشي ويدب عشق الكذب في حياته للخلق بيضر زي الجهد في حياته اكمن له فعل سيء الاهالي سابوه يضحك بسنه وحقده جوه منه سيبوه ايوه الله الصدق ويا الصراحة من ندالة سابوه والخلق كلهوه وعشمة تعوش في حياته بنت الاصول بختها ويا العويل سابها كتير تمدحه وهو بأذاه سابها بنت الأصول بختها ويا العويل سابها وسهم غدر اللئيم من غير حساب صابها هي كتير تمدحه هو بأذاه سابها وقفت معاه في المحن كان الدوام سنداه السر حافظت عليه دارت عليه سنداه وكان جزائها مثبتها وهي سنداه في الفقر عاشت معاه لما اغتنى سابها قليلة العقل عميت والصواب سابها خانت راجلها وحبت والغرور صابها وخلت الدون بقلة معرفة سابها باعت شرفها الخسيس بالكذب طمنها زوق لها عشها ويا ريت دمنها يا ما خدعها بكلام معسول طمنها ولما خد غرضه منها للراضي سابها لو كانت الناس قلوب صافية لبعضيها كانوا قدموا خير كتير دايما لبعضيها وكانت نجوم السما تقرب لبعضيها لو كانت الناس قلوب صافية لبعضيها كانوا قدموا خير كتير دايما لبعضيها وكانت نجوم السما تقرب لبعضيها المؤمنين في التعاون كالجسد حساس لو يشتكي عضو منه تلقيه حساس المؤمنين في التعاون كالجسد حساس لو يشتكي عضو منه تلقيه حساس قالوا زمان في المثل رأي وكلام حساس الرحمة هي الأساس والناس لبعضيها يا عيني يا عيني عليك يا عيني الله يجيبك يا حاج الدنيا فيها ناس يسر القلب بعضيهم وناس وحشين ياكلوا لحم بعضيهم اعوذ بالله
ولو شافوا الخير يمنعوه عن ايد بعضيهم الدنيا فيها ناس يسر القلب بعديهم وناس وحشين ياكلوا لحم بعضيهم ولو شافوا الخير يمنعوه عن ايد بعضيهم بيعشقوا المال وعارفينه زوال غير ونفك حد القريب وبقى الغريب غير الاخ دلوقتي اصبح من اخوه غير زي الضراير يسبوا عرض بعضيهم اي والله العظيم يا حاج انا موجود والله اي والله الله ينور عليك تسلم تسلم تسلم يا بطل الله ينور عليك يا ابو صابر الله يديك الصحه
جواز وراه منفعة اه
شجرة ما تتمرش الله
وشوكها يجرح واوراقها ما تثمرش ولا ظلة الاهلها ناشفة ما تثمرش جواز وراه منفعة شجرة ما تثمرش وشوكها يجرح واوراقها ما تثمرش ولا ظلة الاهلها ناشفة ما تثمرش زي العويل في النسب يجرح ولا يداويش ولا كما صفيح بيطوس ولا يضويش خسارة تعتب عليه يغضب ولا يداويش ولقمة العيش من خاين ما تضمنش اي والله صار فيه والله
بيدي كتبت الالف من وقت بأساء واهل المروءة عشتهم ذل بأساء سبع كان ايدها عشان ايه بأساء بايدي كتبت الالف في الوقت بأساء واهل المروءة عجبتهم ذل بؤساء سبع كان ايدها عشان ايه بأساء ما هو خاين العيش دايما للامانة ضد خاين العيش دايما للامانة ضد بيخون صداقتك وفي السكة وقفلك ضد ولو سقيته المروق شهد يصبح ضد ويبدل الود والاحسان باساءة
عليك عليك عليك
يلي معك فكر من واجب عليك تنساه تلقاه ينساك لو تقدر عليك تنساه وان كنت زرع جميل عند العويل تنساه اوعى كلام الرضي منه يأثر فيك لا تلقى سهم الزمن سنه يأثر فيك امشي معلي بمعروف ويأثر فيك وأعرب الناس إليك لو كان نسيك تنساه